باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اريد ان اتامل معكم في هذه الليله المباركه عن بعض ايات في كورنثوس الاولى اصحاح ثلاثه من ايه عشره بولس الرسول بيقول حسب نعمه الله المعطاه لي كبناء حكيم قد وضعت اساسا واخر يبني عليه ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه وبعدين بيقول ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا فضه حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل أحد ما هو يعني ايه الكلام بولس الرسول بيقول كبناء حكيم وضعت اساسا في الحقيقه كلمه بناء ترجمتها في اللغه الانجليزيه غير كده مكتوبه master builder master builder يعني معلم builder يعني المعلم بتاع البنى يعني مش شخص عادي فهو كمعلم في البنى وضع اساس والاساس اللي وضعه هو السيد المسيح هو العقيدة المسيحية لكن كل انسان بيبني بناء بيختلف عن الاخر طبعا اساس عقيدتنا هو المسيح المسيح الفادي المسيح الراعي المسيح المعلم المسيح الذي جاء يخلص شعبه من خطاياه ده الاساس لكن بتبني على الاساس ده ايه بيقول في بعض الناس بيبنوا بناء كأنه ذهب أو فضة أو حجارة كريمة الذهب ده لما تيجي النار لا تذيبه ولا تفنيه إنما تنقيه من الشوائب فما تعملوش حاجة لكن اللي اللي بيبني خشب أو قش النار بتحرقه فهو بيقول لك ايه اللي انت بتبنيه على هذا الاساس المسيحي مش كفاية انك انت عندك اساس هو المسيح انما ايه البناء اللي انت بتبنيه عايزين نشوف الموضوع ده يعني يعني ايه البناء وهل بناءك الروحي بيبقى ام بيحترق يستمر ام يدوم اما قول النار تمتحن كل عمل يقصد بالنار التجارب الضيقات الحروب الروحانية بتمتحن عمل الإنسان هو ثابت ولا مش ثابت فنشوف ايه اللي يقصده الرسول بحكاية واحد بيبني ذهب او فضة او حجارة كريمة الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة تشير الى الايمان الحقيقي والمحبة الحقيقية نحو الله وطريقة الحياة الروحية علشان يكون لك بناء روحي ثابت لازم يكون عندك ايمان والمقصود بالايمان ليس مجرد الايمان العقلي انما الايمان العملي فالايمان العقلي ملايين من الناس تؤمن ايمانا عقليا ده يعقوب الرسول بيقول حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون المهم الايمان العملي في حياتك والايمان ده على درجات كتيره لعل اعظم هذه الدرجات ما يقوله الكتاب ايمان ينقل الجبال بتاريخ الكنيسة يعطينا فكر عن أبطال الإيمان إذا كان عندك إيمان في حياتك إيمان عملي إيمان قوي فالكتاب بيقول كل شيء مستطاع للمؤمن يعني لا يقف امامك شيء كل شيء مستطاع للمؤمن لذلك نجد ان السيد المسيح قال لمرثا بعد موت لعازر ان امنت تريني مجد الله تشوفي مجد ربنا بولس الرسول في هذا الايمان في افسس 4 13 في فيليب 4 13 بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني من اهميه الايمان ان السيد المسيح كان قبل كل معجزه يعملها من معجزات الشفاء مثلا كان يسال الشخص هل تؤمن فان كان يؤمن تحدث له المعجزة في بعض الناس عندهم شك وعدم ايمان عشان كده ما بتحصل لهمش معجزات لازم الايمان يكون اقوى من الشكوك عندنا توما مثل لهذا الامر لما قال له السيد المسيح طوبى لمن آمن دون أن يرى لأن الإيمان الحقيقي هو الإيقان بأمور لا ترى تؤمن بأشياء ما بتشوفهاش بعينيك عايزين نشوف يعني ايه هذا الايمان اللي انت يكون موجود عندك مش مجرد العقيدة يعني مثلا تؤمن من كل قلبك ان الله قادر على كل شيء لما تكون تؤمن ان الله قادر على كل شيء لا تضطرب ولا تخاف تؤمن ان الله صانع الخيرات وان لابد ان يصنع معك خيرا فلذلك كل حاجة تجيلك تقبلها بفرح لانك شاعر ان ربنا لازم يعمل معاك الخير تؤمن ايضا ان الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويسجل كل شيء حتى افكار العقل ورغبات القلب والمشاعر الداخليه فلما تؤمن بهذا الامر ايمان كامل تخاف تعمل خطية لأنك مؤمن إن الله شايف والله بيسجل يقينا إن الإنسان اللي بيعمل خطية مش واخد باله إن ربنا شايف وربنا بيسجل مش واخد باله من قول الرب أنا عارف أعمالك لو كان عنده الإيمان ده كان يخجل ويحترس ويخاف الإيمان الحقيقي إنك تؤمن أيضا إن الخطية موجهة ضد الله نفسه لأن الخطية هي عصيان لله مخالفة له والخطية معناها رفض عمل الروح القدس في قلبك ولذلك داود النبي يقول في المزمور إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت ويوسف الصديق يقول كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله يعني الشخص اللي بيخطئ ما بيستحيش من ربنا ما بيتكسفش لازم يكون عندك هذا الايمان ان الخطيه موجهه ضد الله ولازم يكون عندك الإيمان بأن الخطية لا تغفر إلا بالدم بالفداء عشان خطيتك تغفر لابد أن يحملها المسيح كأنك أنت بتزود حمل جديد على المسيح هو خطاياك وآثامك ده الإيمان مش مجرد ايمان تقول باسم الاب والابن والروح القدس طب ما انت جايز تقولها وانت عقلك سرحان ومش همك لازم تؤمن بان بدون القداسه لا يعاين احد الرب دي ايه عشان كده بيقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يعني يشوفوه بعينيهم لازم تؤمن ان ايمانك بدون اعمال ميت كما يقول الكتاب لازم تؤمن بانك لابد ستقف امام منبر الله العادل لتعطي حسابا عن كل ما فعلت بالجسد كل ما فعلت وانت في الجسد سواء بالجسد او بالروح عشان كده الكنيسة بتعطينا التعليم بنصلي في صلاة الليل ونقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة خطاياي لأن العمر المنقضي في الملاهي يزدوج بدينونة سمعت مرة واحد من الوعاظ يقول من الوعاظ غير الأرثوذكس بيقول أنا هروح السما هروح السما ليه؟ لأن المسيح مات عني صحيح المسيح مات عنك لكن المسيح الذي وقال لا يمكن ان اهلك لان المسيح مات عنك صحيح المسيح مات عنك لكن المسيح نفسه قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يعني علشان تستفيد من موت المسيح عنك لازم تكون تائب لأن اللي يموت بدون توبة يموت هالكا مش مجرد الإيمان كما تؤمن أن الله إن الله رحيم لازم تؤمن أيضا أن الله عادل فيكون ايمانك ايمانا كاملا شاملا مش ايمان جزئي تؤمن بعدل الله وتؤمن بقداسة الله وتؤمن بصلاح الله وبقول الله كونوا قديسين كما اني انا قدوس إن كنت تؤمن بالله تؤمن بالله وتؤمن بوصاياه وبتعاليمه مش مجرد تؤمن بربنا بس تؤمن بوصاياه وتعاليمه وبكل كلمة في الكتاب المقدس هو ده الإيمان هذا الإيمان اللي من هذا النوع هو زي الذهب تيجي النار عليه لا تذيب ولا تفنيه ولا تحرقه كالقش وكالحجار كال كالقش وكالخشب لا تحرقه كالقش وكالخشب كده بولس الرسول بيقول انا وضعت اساسا ونشوف كل واحد بيبني عليه ازاي شوف انت ازاي بتبني على الاساس على اساس ديانتك المسيحية بتبني ازاي ايضا حكاية الذهب والفضة والحجارة الكريمة لا تعني فقط الايمان انما تعني ايضا المحبه المحبه نحو الله ونحو الناس لان الكتاب بيقول المحبه لا تسقط ابدا وبيقول مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه وبيقول الايمان والرجاء والمحبة هؤلاء الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة إذا لا يكفي أن يكون عندك مجرد إيمان عادي عقيدي زي ما موجود في قانون الايمان لكن لازم مع هذا الايمان تكون بتحب ربنا والسيد المسيح لما سالوه ما هي الوصيه العظمى في الناموس قال زي ما ورد في الكتاب تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك دي جت في التثنية الستة وإجابة المسيح دي كانت في متى 22 عندك إيمان صحيح لكن تبني عليه إزاي؟ تبني عليه بحبك لربنا لأن ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك ولتحفظ عيناك طرقي هو ده الكلام لكن نقول انا مؤمن وبس لا لا يعقوب الرسول بيقول وبأعمالي أريك إيماني شوفوا الكتاب بيقول إيه كل الأشياء تعمل معا للخير لمين للذين يحبون الرب ادي فايدة المحبة انك بتحب ربنا القديس اغسطينوس بيقول تحب ربنا وبعد كده تعمل ما تشاء يقصد تعمل ما تشاء داخل محبة الله تعمل ما تشاء ايه داخل محبة الله مش تتعارض معاه والمحبة دي اللي بيبنيها الإنسان في حياته بيقول السيد المسيح عنها من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني عايز أكثر من الأب والأم لكن من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن است... من أحب ابن أو ابن أكثر مني ولذلك أبونا إبراهيم أب الآباء أحب الله أكثر من ابن من محبته لابنه الوحيد إسحاق قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وتقدمه لي محرقة يحب ربنا أكثر من ابنه الوحيد وتحب ربنا أكتر من محبتك للعالم أكتر من محبتك للمال وأكتر محبتك من محبتك لل- لتعظم المعيشة والرسول بيقول في يوحنا الأولى إصحاح اثنين الذي يحب العالم ليست فيه محبة الآب ويعقوب الرسول بيقول محبة العالم عداوة لله يبقى لازم لما نقول نبني على العقيدة الإيمان نفهم الإيمان بمعناه السليم ولما نقول نبني على العقيدة المحبة لازم نفهم المحبة بمعناها السليم أتذكر قصة في الافتقاد حدثت معانا وإحنا خدام في مدارس الأحد يعني القصة دي مر عليها تقريبا 54 سنة 55 سنة إلى آخره لكن أنا فاكرها كنا بنفتقد مجموعة من الخدام بنفتقد شاب يعني ما بقاش يجي الكنيسة فقعدنا معاه وده بيسأله ما بتجيش الكنيسة عشان ايه وده يقول له ما بتجيش الكنيسة عشان ايه إلى آخره ولكن واحد مننا كان إنسان روحاني في أسئلته فقال له اسمع يا فلان مش هنسألك على أسباب كثيرة لكن سؤال واحد قال انت دلوقتي بتحب ربنا زي زمان قال انت دلوقتي بتحب ربنا زي زمان لو بيحب ربنا زي زمان ما كانش يغيب عن الكنيسة وما كانش يبعد كفاية ان هو يحب ربنا ولا لا لذلك محبة ربنا هي اللي ساعدت الشهداء انهم يضحوا بانفسهم من اجل ربنا كان كل واحد فيهم بيحب ربنا اكتر من نفسه اكتر من حياة الدنيا محبة ربنا محبة تخليه يستقبل الموت زي ما قال السيد المسيح ليس حب اعظم من هذا ان احد يبذل نفسه عن احبائه هذه المحبة لأن ياما الناس يقولوا احنا بنحب ربنا لكن عمليا ازاي يسرق بيقول النار تختبر عمل كل انسان النار تيجي التجارب وتيجي الضيقات وتيجي حروب الشياطين ده جايز تكشف عندك شهوة معينة بتمنع محبة ربنا في قلبك فبتحب الشهوة أكتر من ربنا تحب الشهوة أكتر من ربنا فاختبر نفسك أنت بتحب ربنا صحيح ولا لأ احنا قلنا من ضمن الذهب والفضة الايمان والمحبة في ايضا الرجاء انك انت يكون عندك رجاء في الحياة الاخرى تكون بتفكر في ابديتك اللي بيفكر في ابديته من الصعب ان يخطئ عشان كده الكنيسة علمتنا الصلاة الليل ان احنا نقول لو كان العمر باقيا وهذا العالم ابدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن اذا الواحد فكر في ابديته يبقى بيبني علاقته بالله بطريقة سليمة ايضا من الاحجار الكريمة اللي يبني عليها حياته العمق يكون يؤمن وعنده فهم بالايمان وعميق فيه يكون عنده حكمة من الاحجار الكريمة اللي الانسان يبني بيها حياته الشركة مع الروح القدس يكون بيشترك مع الروح القدس في كل عمل يعمله كل عمل يعمله يسأل نفسه هل روح الله بيشترك معايا فيه ولا لا ان كان روح الله ما بيشتركش معايا ما اعملش العمل ده ابدا شركة الروح القدس الثبات في الله بيقول اثبتوا فيا وانا فيكم زي الغصن ما بيثبت في الكرمة نقول له نثبت فيك ازاي يا رب يقول اثبتوا في محبتك الشخص الثابت ما يتزعزعش بسرعه بيقول المزمور جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع الشخص الثابت لا يتزعزع والرسول بيقول كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب امال ايه القش والخشب آه، في ناس بيبنوا بناء من ذهب من فضه من احجار كريمه دي اللي قلنا عليها وفي ناس بيبنوا خشب او قش الاتنين بيتحرقوا بالنار بس الخشب بيتحرق ببطء شوية والقش بيتحرق بسرعة على طول لكن هما الاتنين بيتحرقوا فهل حياتك الروحية من نوع الخشب او من نوع القش هقول لك مثل من امثلة القش في الحياة اللي هي الروحيات السطحية الروحيات السطحية التي ليس لها عمق في الإنسان زي مثلا المعمودية بلا فهم زي تناول بدون استحقاق وانت ماشي بتتعمد وبتتناول زي اعتراف بدون توبة تقول انا مواظب على الاعتراف في التناول طب اي نوع من الاعتراف واي نوع من التناول ما في اعتراف بدون توبة تخلص الحساب القديم عشان تفتح حساب جديد يبقى فين الاعتراف من غير توبة ده قش الاعتراف ده نوع من القش يجي لك تقربها ولا كأنك اعترفت ولا حاجة وتناول بدون استحقاق تتناول وترجع تاني او مثلا صلاة بدون خشوع وتقول انا مواظب على صلواتي وتقول شوية كلمات كده كر كر كر بدون خشوع بدون عمق بدون فهم بدون عاطفة ده القش اللي تيجي النار تحرقه أو قراءة بدون تأمل جدول الروح كل يوم عامل نظام في القراءة لكن هل القراءة ليها تأمل ولا سطحية؟ أو سماع عظات بلا تنفيذ أديني بحضر الغزة ومواظب عليها لكن هل بنفذ هل بستفيد ولا مجرد حضور هو عبادة من اللي بيقول عليها ربنا هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا هي موجود عبادة جايز مجرد مظهرية تدين لمجرد الم- المظاهر أو فضيلة لكسب مديح الناس وليست حبا في الفضيلة كل ده قش تأتي التجربة الروحية تحرق كل الحاجات دي ويقع الإنسان ويسقط ويكون سقوطه عظيما لأن حياته الروحية كانت أش حرب روحية نار تحرق الأش وكأنه ما عملش حاجة النار بتختبر عمل كل واحد زي ما بولس الرسول بيقول انت ماشي في طريق ربنا يقول لك هنبعت لك نار تختبرك حروب روحية تختبرك عند البعض حروب خفيفة وعند البعض حروب تقيلة هل تثبت ولا لا تثبت تبقى ولا تحترق روحياتك بيتك مبني على الصخر ولا مبني على الرمل يا ريت يكون مبني